بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوعنا مازال بعنوان يا رب ماذا تريد أن أفعل عاوز أكلمكم عن إرادة الله ألا تخاف موضوع الخوف زي ما شفنا امبارح أحد المواضيع اللي ممكن ما تبقاش مباشرة في موضوع ماذا يريد ربنا طلع انه ما بيحبش انه يلاقينا محبطين كمان ما يحبش يشوفنا خايفين يعني في اي لحظة خوف ربنا مش مبسوط ليه لا يليق بأولاد الله الخوف فلما تقول له يا رب عاوز نعمل ايه يقول لك اول حاجة ما تخافش اول حاجة بعد كده اقول لك تعمل ايه بس وانت خايف طب ما انت مش عامل اللي انا عاوزه بداية كده ما ينفعش تخاف تعالوا نشوف القصة دي من حياة يشوع وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا موسى عبدي قد مات فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل كل موضع تدوس بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحسيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب أو تقسم الأرض التي حلفت لأبائهم أن أعطيهم إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي لا تميل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح أما أمرتك تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب أول فكرة عاوزها تستقر في ذهني وذهنكم أن مشيئة الله ألا نخاف لأنه هتلاحظوا كلكم عارفين أن كلمة ما تخافش دي كتيرة قوي في الكتاب كتيرة عهد قديم وعهد جديد تلاقوها في أشعية وتلاقوها مع التلاميذ وتلاقوها إذا ربنا أول ما بيلاقي حد من ولاده خايف وخايف دي ليها أشكال كتير مرعوب مضطرب منزعج متوتر آه كل ده اسمه عيلة واحدة يعني على طول الإجابة أو إرادة الله ما تخافش ما تخافش كوني بقى بخاف ده معناه أن الخوف خطية ولما بدل بنقول الخوف خطية يبقى نحتاج أن نتوب عن الخوف احنا ساعات ما بنعتبرش الخوف خطية بنعتبره يعني خايف وخلاص لا ما هو خايف دي خطية لأنه ما يصحش تخاف لأن في وصية بتقول ما تخافش ما هي دي وصية وجاي عشرات المرات قد تكون أكتر وصية في الكتاب ما هي فعل أمر مش كده أما أمرتك خدتوا بالكم من يشوع بيقول له إيه أما أمرتك أمرتني طب أنا خايف معلش بس اشتغل عليها جاهد فيها هنشوف ازاي يبقى الخوف خطية تحتاج إلى توب لكن واحنا بنتوب خلي بالكم من مبدأ كتابي أرثوذكسي أصيل أن الانتصار على أي خطية هو عطية ووصية يعني إيه أي خطية تحتاج عطية وتحتاج وصية وصية يبقى عليك دور عطية يبقى على ربنا دور لما ربنا يلاقيك بتقاوم الخوف ينزع منك الخوف لما يلاقيك مستسلم للخوف يسيبك للخوف يبقى هنا في دور مشترك ربنا بيلاقي انك بتقاوم الخوف هنشوف ازاي يمد ايده يشيل معاك الخوف ينزعه منك فيديك سلام وثقة وتبقى الناس مستغربة انت ازاي مش خايف في ظروف مخيفة لكن لما يلاقيك انت سايب نفسك للخوف يقول لك خلاص انت حر هسيبك انا كمان للخوف في آية غريبة قوي في أرمية تقول ايه لا تخافهم لألا أخيفك منهم الله يعني إيه ما تخافهمش لحسن أخوفك بأخسبك هي نفس المعنى لو أنت استسلمت للخوف هسيبك أنا كمان للخوف لا ترتاع لألا أريعك أمامهم تعبير كده في أرمية إذا أنا مستني ربنا يطرد مني الخوف بس أنا علي دور أنا مش واقف متفرج أنا كمان علي دور بأمارة أن في وصية في أمر إلهي متكرر بيقول لي ما تخافش بدل قال لي ما تخافش يبقى أنا علي دور مش ده فعل نهي يعني أمر يبقى أنا علي دور لما استسلم لأفكار الخوف يبقى أنا مش بعمل دوري لما بتكلم كلمات تعني موقف خوف يبقى أنا علي دور يبقى أنا مستسلم لكن لما بقاوم دماغي وبقاوم كلامي يبقى أنا بعمل دور وبقول له يا رب أنت كمان اسندني عشان الخوف ما يغلبنيش أسباب يشوع وراء الخوف هل يشوع يحق له يخاف ولا لا الحقيقة يشوع بصراحة معاه حق شوية في الخوف ليه يشوع بقى مسؤول عن 2 مليون نسمة تقريبا على الأقل يعني لأنه حسب خروج واحد 600 ألف ماشي عدا النساء والأولاد 600 ألف راجل يعني 600 ألف فاميلي فيعني أقل حاجة 2 مليون ده في أول الخروج بعد 40 سنة حصل شوية موت في السكة لكن في ولادات كتير كمان فهنعتبرهم إيه طلعوا في آخر ال 40 سنة قد بعض يشوع أول حاجة تخوفه هو مقارنته بمن قبله لما بتتحط على في مكان بعد شخص قوي انت لازم بتخاف ليه لانه غصب عنك هتقارن وغصب عن اللي حواليك هيقارنوا كلنا كنا نقول ده مين اللي يقعد بعد سيدنا البابا ده هي نفس الموقف اللي عاشه يشوع يشوع مهما كان محبوب ومقبول من الناس بس يجي ايه في موسى ده هو اللي قال عن موسى ما كانش فيه زي موسى يتكلم مع ربنا كصديق ده موسى ده وقف لعماليق ده موسى ده ايده تتعمل كده الحرب تكسب ده موسى ده يمسك العصاية الدنيا الفرعون يترعب فنروح فين في موسى وهو حضر ده كله مع موسى فشايف موسى ده ضخم جدا انما خلاص يا يشوع امسك مطرح موسى عشان كده يشوع واحد اللي قريناها ما تخافش ما تخافش زي ما كنت مع موسى هكون معاك دي اكتر حتة ايه فرقت مع يشوع انه موسى ما كانش قوي يا يشوع لوحده انا كنت معاه عصاية موسى دي مش عصاية سحرية انا معاه البحر ده ما كانش فيلم انا كنت معاه فعادي وفعلا تدور الايام وهنشوف مرات اخرى بقى انه زي ما شق البحر يشوع شق البحر بعد كده نهر الاردن يعني موسى شق البحر الاحمر يشوع وهو طالع من سينا من من الأردن يعني يعدي الأردن ما هو شق البحر برضه بس هو ما كانش يتخيل في يوم من الأيام إنه يعمل زي أبوه العظيم موسى كانت المقارنة صعبة تاني حاجة تخوفك أنا بتكلم علينا كمان يا جماعة إن أحيانا تكون أنت داخل على خدمة اللي قبلك كان خادم حلو ومحبوب وناجح فالمسؤولية بالنسبة لك مخوفاك أو غصب عنك وقعت في مقارنة باللي واخدين نفس المكانة في الخدمة فحاسس أنا مش هعرف أعمل زيهم دول ناس روحيين قوي دول ناس كويسين تاني حاجة تخوف أن كمية التحديات مهولة يشوع سايق شعب في, الب... في الصحراء في البرية يعني ده مش حتى سايق ناس عايشة في بلد مفيش بلد في الموضوع لسه ده احنا في الصحراء مفيش حدود للبلد وكل يوم معرضين ل... لحروب وال مش عارف حيات وعقارب وكل حاجة ثانيا الشعب نفسه الشعب ما فيش أسوأ منه شعب كبير وعنيد يا ريته الشعب مطاوع مهاوت دول مع موسى اللي هو كان رجل الله ما كانوش بيسمعوا كلامه هيسمعوا كلام انا فتبقى حاسس انه ايه ده دي مسؤولية صعبة جدا مش هيسمعوني طبعا الحاجة التانية ان ربنا مش مدي تفاصيل قوي للمستقبل الصورة فيك شوية الصورة باهتة يعني هو بيقول هتعدي وتقسم لهم الأرض طبعا هو مش قادر يتخيل اللي بيقوله ربنا ده صعب قوي هسكن الناس دي كلها هوزع عليهم أراضي الأراضي دي اوريدي مسكونة من شعوب تانية يعني لازم أطرد كل الشعوب دي وهم هيسكتوا لنا طب هعدي البحر أساسا إزاي مفيش تفصيلات هو في كده كلام كبير وخلاص هتسكنهم في الآخر وطبعا جواه سؤال تاني طب مش كنت طولت في عمر موسى شوية وسكنهم وبعد كده ناخد لي أي حتة أقعد فيها وخلاص لكن ليه موسى يمشي طيب طب دي مأمورية حتى ما فيش خبرة فيها حكاية تقسيم الأراضي دي كمان الشعوب المحيطة شعوب قوية عماليق دول لسه متنطورين العمالقة دول وبقى عندك مجموعات تانية بقى قبائل اسمها الحسيين والحويين واليبوسيين والأموريين والكنعانيين دي قبائل كلها متوحشة زي البربر ما عندهمش مبادئ وناس مسلحة شعب اليهود لغاية دلوقتي مش مسلح بدائي جدا كمان الأردن واصلين على سوء حظهم في موسم الفيضان يعني بيقولوا في الحسبة اللي حاسبينها المفسرين أن يشوع وصل لنهر الأردن كان أعلى ما يمكن لأن يعني في مواسم بتبقى النهر يعلى أو زي النيل كده زمان فهم إيه هيقعدوا بقى معسكرين لما الفيضان يخلص بعد كم شهر فطبعا ده مستحيل حد يعتبه ده كله يغرق الحاجة الثالثة سبب آخر للخوف أنا بقول مخاوف أو أسباب للخوف غالبا موجودة بنسبة فينا كلنا يا جماعة ساعات أخاف بسبب مقارنة صغر نفسي يعني ساعات أخاف تحديات كبيرة المسؤولية كبيرة ساعات أخاف لأن المستقبل مش واضح ساعات أخاف من الأخبار شعوب متعبة كبيرة ساعات أخاف من نفسي يشوع كمان عنده إحساس أنه تيتم أنه فجأة فجأة أبوه مش موجود وأبوه ده راس ماله أبوه ده مرجعه أبوه ده كبيره أبوه ده طول ما هو عايش مفيش خوف فده إحساس صعب إحساس إن أنا بقيت لوحدي ده صعب فهنا في أحيانا تبقى مشكلة داخلية مع الشخص يبقى هو قدام الناس شكله كويس لكن هو داخليا ضعيف لأنه كان كويس طول ما أبوه عايش لكن دلوقتي هو لوحده يبقى في أسباب دايما ورا الخوف وعشان كده النص بتاع يشوع واحد ده هتلاحظوا أنه بيعيد ويزيد تشدد تشجع لا ترهب لا ترتعب لا تخف كما كنت مع موسى أكون معاك هتدخل هتعبر هتقسم لو قريتوا العشر آيات اللي قريناهم دول بإمعان هتلاحظوا تكرار نفس النغمة الحاح على نفس الفكر ما تخافش ودي توصية مهمة يا جماعة كلمة ما تخافش ما بتعملش مفعولها من أول مرة اوعوا تفتكروا في الارشاد مثلا لو واحد يكون منزعج تقول له ما تخافش يقول لك كتر خيرك خلاص راح الخوف لا ما كانش حد غلب ده انت تقول له ما تخافش بعد خمس دقايق يخاف عادي بقى وده عشان كده ربنا مالي الكتاب بقولة ما تخافش ما تخافش ما تخافش لانه ايه هو يقول كده ترتاح دقيقة وترجع تخاف تاني خطوات عدم الخوف تعالوا نفكر بشكل بقى ايه عملي شوية وربنا نزع الخوف من يشوع ازاي احنا عندنا اسباب منطقية لانزعاج يشوع اولا اوعى وانت بتعالج خوفك او خوف الاخرين تكون خيالي مثالي او حالم لا خليك واقعي اول كلمة ربنا قالها ليشوع موسى مات ده ناقصة رعب يا رب يعني ما هو ده اللي مخوفني لكن خلينا واقعيين okay okay مش معنى ان احنا هنطرد الخوف ان انا هغمض عيني عن الواقع لا دي حكمة حلوة مهمة نتعلمها يا جماعة لان بعض الناس هربا من الخوف تنكر الواقع لا انكار الواقع فجأة هيرعبك اكتر لانك هتكتشف انه الواقع ما اختفاش فاهمين ازاي لا الواقع موجود في ازمة اه في ازمة طبعا موسى مات ايوه اول كلمة ربنا قال كده قال له موسى مات هو مش عاوز يسمعها لا اسمعها موسى فعلا مات لكن دي مش نهاية القصة يبقى الواقعية جزء من علاج الخوف مش معنى ان ربنا بيقول ما تخافش معناه بينكر الواقع والحقيقة لا ربنا عارف الواقع والحقيقة بس في جوانب اخرى انت مش واخد بالك منها قوم اعبر الأردن أنت وكل الشعب للأرض اللي أنا هديها لك يعني بني إسرائيل تاني نقطة مهمة احنا بنتكلم دلوقتي كيف أعالج الخوف في نفسي أو كخادم مع آخرين يجوز أولادي بالجسد يجوز إخواتي يجوز ناس متعلقين في رقبتي إزاي أعالج خوفهم أو عالج خوفي أنا واحد خليك واقعي لأن ربنا واقعي ما تتجاهلش الواقع اتنين خطط حسب إرادة الله احنا موضوعنا يا رب ماذا تريد أن أفعل طيب عندنا أزمة في الكنيسة كويس واقعيا أيوة في مشكلة في تحديات مش قليلة كويس طيب عشان ما تخافش تعالى كلنا نصلي ونقول له يا رب وجهنا نعمل ايه مش عاوزين نفكر احنا قول لنا نعديها ازاي ببساطة ما ياما عدت ازمات على الكنيسة بس احنا مش عايزين نفكر بدماغنا لا عاوزينك انت اللي تقول نعمل ايه فربنا على طول ماشي في نفس الخطوات قال له موسى مات الخطة كالآتي قوم اعبر الأردن أنت والشعب عشان تورثوا الأرض يبقى في vision أو في plan أو في حاجة واضحة هنعملها فعلا ثالث نقطة مهمة أوي ده تسلسل كلام ربنا يسوع مع يشوع عشان تبقوا فاهمين ازاي المسيح بيعالج مخاوف انسان ربنا اكتر واحد يحس بمخاوفنا عارف دي نقطة ضعف البشر كل موضع تدوسوا بطون اقدامكم لكم اعطيته كما كلمت موسى الوعد ده هتلاقوه وقت موسى قديم معناه ايه حاجة اساسية جدا في علاج الخوف هي الوعد برشامة الخوف اللي ما بتخيبش ابدا وعد ربنا المهدئ الفعال اللي ملوش اي side effects وعود ربنا والوعود كتير احد الوعود منين ما رجلك هتتحط الارض دي بتاعتك ايه ده بالبساطة دي طب ده احنا نجري بقى اه اجري زي ما انت عاوز نحدف يمين وشمال عشان ناخد ارض كبير احدف زي ما انت عاوز الى هذه البساطة يعني قال له اه كل موضع تدوس شوف التعبير بطون اقدامكم بطن ال- ال- الرجل لما يجي في حتة خلاص دي بتاعتك كما كلمت موسى يعني انا قلت لموسى كده من الاول خلي بالكم موسى خد الكلام ده بس ما شافوش بعينيه بس ربنا بيرجع يقول له ايه انا ما رجعتش في كلامي الوعد باقي يا رب طب ما الوعد ده قديم سمعناه من كذا سنة ما حصلش قال معلش هيحصل هيحصل الوعد ما فيهوش تراجع ما فيش كلمة ربنا بيقولها ويرجع فيها يقول ما خدتش بالي لا السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا تزول وبعدين يقول له من البرية ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحسيين وده طبعا ده الوعد اللي الصهاينة عايشين عليه يعني إيه من أول العراق لغاية لبنان ما كل ده كان اسمه كنعان زمان كل ده يكون تخومكم وبعدين في- دي ده الوعد الكبير قوي يا جماعة اللي هي زي وعد لينا احنا ايه يا ولادي انا بحضر لكم السما ده وعد كبير قوي بس كده ما تخافوش خايفين ليه تعدي اليومين دول بالذوق بالعافية في الآخر انتوا ايه أسماءكم مكتوبة عندي في السماء كويس ده وعد مريح أوي طب من هنا للسماء بقى يا رب يعني هنهت هن هنتظبط يعني لا من هنا للسماء في وعود تانية فاهمين ازاي يبقى في وعد كبير في وعد مستقبلي في وعد أخير لكن كمان في وعود في الطريق من ضمنها ايه لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك ده وعد تاني يعني ايه ما حدش يقف في وشك يا سلام ده يشوع تعبان قوي على الكلام ده خلي بالكم كمان من حاجه يشوع في الوقت ده بقى 80 سنه ليه اللي حاضر حياه موسى موسى بدأ خدمته 80 فخد يشوع صبي كان 40 فعقبال ما موسى كمل خدمته 120 طلع السماء كان يشوع بقى ايه 80 ده ده معدي المعاش يعني المفروض ايه يركن خلاص لا ده هنبتدي هنبتدي هنبتدي في التمانين قال له دي بالذات مش مفروض تتكلم فيها لان شفت ابوك موسى ايه ابتدى في التمانين فانت مستغربها ليه مستغربها ليه آه زيك زيه لا يقف انسان في وجه كل ايام حياتك كما كنت مع موسى اكون معك انا يتهيألي ان ده احلى وعد بالنسبه ليشوع لان اكتر واحد شاف كنت مع موسى هو يشوع اكتر واحد حضر يعني ايه معية الله مع موسى يعني ايه عظمة حضور الله في حياة موسى شركة موسى مع الله شافها كويس قوي فقال له ايه رأيك في الوعد ده أحلى وعد exactly بالظبط زي ما كنت معاكم معاك موسى غلط موسى ما كانش على طول بيرفكت لا موسى كان له أخطاء ومع هذا ربنا فضل معاه تريح يشوع يعني ايه مع انه شايف موسى كبير بس عاوز يقول له موسى في وقت تعب وحصل مشاكل كمان ضمنيا معناها ايه انا لما كنت مع موسى ده مش معنى موسى ما شافش ايام صعبة لا موسى ما شافش ايام سهلة لكن ولا مرة انهار او اتغلب او اتهزم لا اذا لما ربنا بيقول انا معاكم زي ما كنت مع العذراء وماري جرجس وبولس الرسول والبابا شنو ده هو مش بيقول لنا اطمنوا مش هيحصل مشاكل لا لا ده بيقول هيحصل مشاكل وهتحصل ضيقات ولكن كما كنت معهم أكون معاكم كله هيعدي وكله هيبقى خير ومع كل مشكلة هتشوفوا نعمة وبركة واستجابة ومعجزة فما تخافوش خالص المحصلة النهائية دايما مضمونة التفاصيل دايما مش معروفة فهنا كما كنت ده وعد احنا بنقول على فكرة في صلاة التالتة كما كنت مع تلاميذك القديسين هلم أيضا كن معنا وامنحنا ساعة هي نفس كما كنت دي وبنقولها في القداس كما كان هكذا يكون إذا كما كنت دي بتاعت الجيش دي دي ليها مغزى عندنا كما كنت يعني إيه أنا أنا بشوف مستقبلي في خبرات اللي قبلي أقولها تاني أنا بشوف مستقبلي في خبرات اللي قبلي الموضوع مش واقف ان انا كويس ولا وحش الموضوع واقف عند حقيقة ثابتة ان هو هو فاهمين المعنى هو ما بيتغيرش بدل وعد خلاص هو فعلا قادر هو فعلا حكيم هو فعلا محب هو بيتلافى ضعفاتنا هو بيتصرف خلاص يبقى في وعود اخرى بتثبت انا تاني براجع معاكم علاج الخوف واحد خليك واقعي اتنين خطط حسب إرادة الله ثلاثة تمسك بالوعد النهائي والوعود المرحلية لا أهملك لا أتركك أهو ده وعد جميل برضه خلي بالكم أن لا تخف وصية لكن لا أهملك إيه عطية أو وعد يعني ربنا بيقول أنت ما تخافش وأنا عليا مش هسيبك أنا لا أهملك نشكر ربنا من في حاجات في آيات كده أكتر حاجة أدور عليها النقطة فاهمين إزاي؟ period نقطة full stop ليه؟ كنت خايف قوي تبقى لا أتركك لا أهملك لو بترعب أنا من لو يعني إيه؟ مش هسيبك لو ما بطلتش تصلي لا أنا ببطل فكده رحنا في ده أنا أقصد إيه؟ هنا لا أهملك ولا أتركك نقطة يعني إيه خلاص الحمد لله مطلقة مش مشروطة مش مشروطة فاهمين الفكرة ربنا يسوع ظهر لابونا يعقوب زمان أول مرة يشوف المسيح وكان يعقوب وحش وحش كان لسه عامل سرقة فقال له هكون معك ومش هسيبك حيثما تذهب وهرجعك لهذه الأرض وانا اول مره قريتها فعلا مستني يقول له الشرط فعلا فاكر الموقف ده اول مره قريت الحته دي قعدت مستني طلب ربنا ايه بقى في الموضوع مفيش شرطه ايه في الهديه دي هكون معاك وهحفظك وهرجعك بس يا بختك يا بختك ليه لانه مش عليك اي دور في الحته دي احنا بقى مصدقين ولا مش مصدقين الشرط الوحيد الضمني هو ايه انك تصدق الشرط الوحيد لأي وعد ضمنيا الإيمان يعني مش مش بالضرورة تعمل حاجة في وعود مشروطة في وعود مشروطة لا تدينها لكي لا تدانوا يبقى لا تدانوا ده وعد بس مشروط بإيه لا تدينوا اغفروا يغفر لكم ده هنا إيه مشروطة دي مش مشروطة لا يقف إنسان في وجهك يبقى أيا كان اللي هيقعده ولا هيمشوا الدنيا ولا هيتكلموا ولا في وعد مطلق بيقول أي بني آدم ما يقدرش يقف قصادك في وشك ليه؟ لأن أنا معاك وبعدين في حتة تاني مريحة كل أيام حياتك ما تفرقش سنك ما يفرقش المرحلة ما تفرقش الظروف كل الوعود دي مطلقة إذا تاني بنقول علاج الخوف يا جماعة الواقعية التخطيط حسب إرادة الله الوعود تلق خمسة تيجي بقى حتة الوصايا كل ده بقى في حتة عليك تشدد وتشجع اللي هي الوصية بقى أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لأبائهم أن أعطيهم إنما كن متشددا وتشجع جدا بعيدة تاني تشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبد لا تميل عنها يمينا ولا شمالا كي تفلح حيثما تذهب يبقى كلمة تشدد ممكن أترجمها وأقول إيه ما تستسلمش للأفكار والمخاوف خليك شديد خليك شديد يعني إيه مش كل كلمة تفزعك مش كل ادعاء يكعبلك مش كل برنامج في التلفزيون ما ينيمكش خليك شديد قاوم القلق قاوم تشجع تشجع دي تترجم تشبث بالوعود اقعد راجع اللي انا قلته طيب ما انا بقول لك ما حدش يقف قصادك مش هسيبك ابدا زي ما كنت مع موسى هكون معاك كل ايام حياتك طيب تنسى الكلام ده وتقعد تقول هيعملوا فينا ويسووا ده كلام وبعدين وصية أخرى تحفظ للعمل حسب الشريعة أهم حاجة يا جماعة في المرحلة دي إن إحنا نعيش مسيحيين إن إحنا نعمل اللي ربنا عاوزه فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح كوش دعوة بالسياسة سيبوها تطلع وتنزل إنما فقط عيشوا كما يحق للإنجيل اعملوا اللي ربنا عاوزه قال صلوا يبقى نصلي اشكروا نشكر حبوا نحب سامحوا نسامح ما تهتموش ما نهتمش فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح وهي دي اللي احنا مقصرين فيها عادة لأن لما بنتكعبل في الدنيا زيادة بنركن بقى إيه الشريعة لا تميل عنها يمينا ولا يسارا هي دي اللي تركز فيها حاسب تحدث منك يمين أو شمال يعني المبالغات في أي اتجاه لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب ابتدي تاني اعيد معلش حتة دي يا جماعة يشوع كان خايف منزعج لسه موسى رايح مات موضوع طازة مسؤولية ضخمة مرحلة صعبة قوي اللي جاية دي قال له تلهج نهارا وليلا سيب كل حاجة واقعد امسك الانجيل واقعد كده ذاكر واقعد اقرا وعيد وزيد وذاكر هنسيب الدنيا والقرارات والسياسة وال... ونشوف مستقبلنا هنروح فين ونيجي منين كل ده اركنه ذاكر تلهج نهارا وليلا كي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح يبقى برضه هنا ضمنيا ايه ما تركزش انت في السياسة وفي المستقبل وفي اللي هيحصل مالكش دعوة ركز في الانجيل سيب الباقي ده كله عليه أما أمرتك دي تالت مرة على فكرة اللي هو واخد باله من النص بيعيد تشدد وتشجع لتالت مرة في عشر آيات قال له قبلها كن متشددا وتشجع جدا رجع تاني يقول له بس خليك شديد تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب حتة لا يبرح دي أنا حاسس دي يمكن أهم حاجة عاوز أطلع بيها النهاردة عاوزين ما يطلعش من لساننا كلام ربنا الفترة دي ما نقولش غير الوعود ما ننطقش غير بكلام ربنا الفترة اللي جاية دي لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك وطبعا مش هتقدر ما يبطلش تقوله إلا لو عمال تذاكر كويس فتلهج نهارا وليلا تسمع وعظات وتحفظ آيات وتقول مزامير و... وكل ما تشوف حد تديله آية وتديله وعد وكل ما يحدفك على السياسة ترجعه من السياسة للإنجيل لا يبرح حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح يبقى إصلاح الطريق مرتبط بالترك بالتركيز على كلمة ربنا مش التركيز في الدنيا ومشاكلها سيبكم من الدعاء ان احنا لازم نقعد ونحسبها كويس الفترة دي ده ادعاء كاذب احنا مش محتاجين نحسبها ربنا عارف يحسبها احنا محتاجين نمسك فيه اكتر لا ترهب ولا ترتعب معك حيثما تذهب النقطة الأخيرة اللي عاوز أختم بيها هي كلمة الله معي أنا معك هي دي بقى مفتاح علاج الخوف كله اللي موجودة في كل صفحات الإنجيل ومع كل الناس وبنتبادلها في كلامنا العادي ربنا معك احنا لما ندعي لبعض نقول ربنا معك احنا مش ضايقين لسه الحتة دي مش حاسين بيها أول خبر في العهد الجديد اللي هو البشارة المفرحة أحلى خبر في الدنيا عمانو إيل ها الذي تفسير الله معنا ده أحلى خبر ربنا معك فإن كان الله معنا فمن علينا احنا لسه جماعة الحتة دي على قد ما مش عارفينها وحافظينها مش فاهمينها كويس مش شبعانين بيها ربنا معاك مفعولها ساري ومطلق لكن تأثيرها مرتبط باستقبالك يعني ايه زي واحد عنده فلوس كتير قوي بس ما بيصرفش فتحسه غلبان يعني كلنا عندنا الله معك ربنا معك بس تفرق واحد عن التاني ايه استثمارها استغلالها التمتع بيها وعشان كده انا معاك دي ليها اربع مداخل مهمة قوي عشان تتمتع بحضور الله تحس بربنا معاك دي وجمالها وعظمتها فلا ترتعب ولا تخاف ولا تضطرب ولا تنزعج من شيء ولا تخاف حتى انك تغلط في قرار ما تغلط هيحصل يعني افرض خدت قرار غلط هي نهاية الدنيا مش نهاية الدنيا هو مش هيسيبك تقول هسافر سافر مش هيسيبك هقعد مش هيسيبك هرد مش هيسيبك هسكت مش هيسيبك خلاص ما تقلقش اذا حتى القرار ما تنزعجش قوي وانت بتاخده لاني انا معك انا معك اول مفتاح ليها الصلاه الصلاة أيا كان نوعها بتستحضر الله يعني إيه بتفكرني وبترجعني تاني للإحساس بحاجة سهلة قوي أنا معاك لكن من غير صلاة ربنا مش معاك مش لأنه مش معاك لأنك أنت اللي مش واخد بالك لما يعقوب صلى أول مرة قال الرب في هذا المكان وأنا لم أكن أعلم يعني كان معايا بس أنا ما خدتش بالي وفضل على كده عشرين سنة مش واخد باله صدقوني يعني هو برضو ايه بعدها برضو رجع مش واخد باله لانه بطل يصلي لكن في اخر حياته لما ما كانش وراه غير الصلاة كان حاسسها طول الوقت اذا احنا عشان نحس ان ربنا معانا وبالتالي نغلب القلق والخوف لازم نصلي اكتر من كده احنا الفترة دي لازم نضاعف صلواتنا احنا تصورنا ان احنا ايه بنصلي لا مش كفاية لأن لو بنصلي كفاية ما كناش انزعجنا وما كناش خفنا وما كناش اضطربنا وقلقنا وفكرنا و... وقلنا الكلام اللي بنقوله ده على طول التشخيص قلة صلاة العلاج زود صلاة بتصورها دايما ايه لما واحد ياخد جرعة معينة والجرعة دي مش جايبة ولازم وهو مفيش غير الدواء ده يبقى لازم تضاعف الجرعة زود زود بتقول مزمورين خليهم خمسة بتقول أبانا الذي طب قول صلاة باكر بتسجد مرة خليهم ثلاثة بتقول يا رب يسوع قولها كثير زود تاني حاجة تحسسك بأن الله معك الإنجيل لا تبرح هذه الشريعة من فمك برضو يا جماعة احنا مش مذاكرين الإنجيل كفاية مش غرقانين فيه كفاية مش شبعانين فيه كفاية على فكرة يشوع ده في حياته سر اللي يدرس حياته من بدري في مرحلة كده يشوع كان بيعمل حاجة غريبة أوي لما كانت خيمة الاجتماع في البرية كانت الخيمة دخلت في مرحلتين كانوا عاملين ثلاث أسباط كده ثلاث أسباط كده ثلاثة كده ثلاثة كده على شكل صليب ال 12 سبط تلت والسبط من دول كذا يعني كذا مئة ألف يعني خيام خيام بقى ملهاش آخر يعني خيمة الاجتماع كانت في قلب الصليب ده في النص لغاية ما عملوا العجل الذهبي وربنا زعل جدا وقال مش همشي معاكم فضل موسى يحايله وكان يشوع حاضر الكلام ده فبعد محايلة طويلة اتفقوا على اتفاق جديد تعديل للخطة ان خيمة الاجتماع هتطلع بره هيفضل في حاجة اسمها خيمة الاجتماع بس بره ايه المعسكر كله فبقى المنظر مختلف في الأول كان إيه كله شايف موسى داخل الخيمة وشايفين عمود السحاب نازل يقابل فيه اجتماع عاجل عمود السحاب نازل وموسى داخل ويدخل جوه السحاب يختفي يبقى ربنا قاعد مع موسى مستنين الاختار الجاي القرار اللي جاي كانت حاجة عجيبة يتفرجوا عليها كل يوم دلوقتي بقى المنظر مختلف ان موسى بيضرب مشوار طويل يا عيني عشان الخيمة بره فيطلع كل واحد على باب خيمته يسجد للأرض ويتحسر انه كانت المسافة قليلة فمين المعنى فيسجدوا للأرض كاعتذار احنا احنا اللي بعدناك عننا احنا اللي طفشناك من حياتنا الوحيد اللي كان يجري في ديل موسى يشوع فيفضل في ديله يدخل موسى يدخل يشوع في ديله موسى يطلع يشوع ما يطلعش يستحلى القعدة جوه فيقولوا كان زمان يشوع لا يبرح الخيمة فيرجع موسى يقول لهم ربنا بيقول هنعمل وهنسوي وبعدين يبص حواليه هو فينه قاعد جوه كان يشوع يستحلى القعدة عشان كده هو ده اللي استلم فاهمين ازاي لانه ده بيحب القعدة طبعا موسى كان بيعوضها بالاربعين يوم على الجبل كل شوية لكن هنا فكرة ان واحد يشبع بالوقت مع ربنا وبالقراية وبالصلاة هو ده اللي يقدر ما يخافش وهو ده اللي يقدر يثبت الشعب كله وهو ده اللي يقدر يحس يعني ايه ربنا معاك فربنا قال له هكون معاك زي ما كنت مع موسى لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك احنا عاوزين نذاكر الانجيل تاني نحفظ ايات نفكر فيها تالت حاجة تخلي ربنا معاك احنا اتفقنا ربنا معاك دي على طول لكن تخليك حاسس بربنا معاك التوبة ليه الحاجة الوحيدة اللي تبعد ربنا عنك الخطية خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبينه يبقى المسافة بتتعمل بإيه؟ بالعجل الذهبي بعدت ربنا عن شعبه طب ليه يدخل بينك وبين ربنا عجل ذهبي شوية اهتمامات بالفلوس والمظهر والكرامة والكلام الفارغ ده طب مش خسارة ديتها ايه كسروا دشوا فموسى كان عمل كده من غيظه مسك العجل الذهبي ده كسره حتة حتة وحرقه وقعد يدريه كده بحيث ما يبقى فتافيت فتافيت عشان ما حدش يعرف يجمعه تاني كأنه بينتقم من الشر ليه عشان بعد ربنا عننا ضيع علينا ثروتنا كلنا انه ربنا بعد لكن على طول التوبة ترجعه اذا انت مجرد ما تقول له سامحني يا رب خلاص يرجع لك احساس ربنا معك لكن ما فيش سامحني وهاتك يزعيق و... وعصبية وإدانة وغيرة و... و... طب خلاص يبقى ما فيش ربنا اترعب بقى وخاف بقى و... وخليهم يعملوا فيك ويساوي ما انت لوحدك بقى ما انت اللي سبت ايده يبقى ثالث فكرة أساسية ننشغل بيها هي التوبة المستمر برضه أرجع أقول لنفسي وليكوا يا جماعة صلواتنا مش كفاية إنجيلنا مش كفاية توبتنا مش كفاية وعشان كده ما عندناش إحساس كافي بربنا معانا من رغم أن الحقيقة ثابتة ومعروفة ومحفوظة وكل حاجة آخر كلمة بجد التواضع ربنا معانا بس هو ما يحسهاش غير الغلبان اللي دايما محتاجها اول ما تستغنى تروح منك في ناس مستغنية يعني ايه حاسة انه ايه انا باسبوري معايا هتتقلب هسافر اه انت مش محتاج ربنا يعني طب خلاص تاني يوم مش هيلاقي الباسبور بس انا اقصد ايه انت تفكر ازاي انت متكل على باسبور وعلى فلوس وعلى علاقات لا انت مش فاهم حاجه طول ما انت شايف انك قادر تمشي لا مش هتحس بربنا معاك ربنا معاك ما بيحسهاش غير الغلبان اللي بيقول له ماليش غيرك انا احتاس من غيرك انا معرفش ليس لنا اخر سواك واعين الكل تترجاك ما نعرفش غيرك يا رب ما نعرفش نمشي يوم من غيرك كل ما الشعب اتضع كل ما حسنا بربنا واضح جدا يتصدر المشهد يقف يحامي عن شعبه ليه كل شعبه غلابة في ظهره ما يعرفوش يعملوا حاجة انما شعبه جدعان بقى وبيعرفوا يتصرفوا ويتكلموا في السياسة و... وليهم علاقات بقى بجوه وبره وفلوس وحاجات كده خلاص تصرف محتاجين برضو نتضع شوية فاكرين الآية اللي ابتدينا بيها المؤتمر امبارح ماذا يطلبه منك الرب إلا أن تسلك متواضعا مع إلهك ربنا مش عاوز أكتر من كده خليك متواضع هتلاقي كل حاجة مشيت لوحدها هتلاقي ربنا معاك دي مفعولها سحر فوق السحر هتلاقي كل حاجة بتتفك لوحدها اللي يقرأ يشوع واحد ويحس بالرعب اللي عنده ويقرأ نهاية حياة يشوع ويشوف الإنجازات اللي عملها يتعجب ازاي راجل ابتدى خايف كده وصغير وحاسس مش ممكن هكمل ينتهي انه قسم فعلا الاراضي وشق الاردن والعالم كله مرعوب من يشوع تلميذ موسى اللي هو كان نكر قبل كده ما كانش حد يسمع عنه ليه لانه كما كنت مع موسى اكون معك لالهنا كل مجد وكرم